السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في إخواني وأخواتي وفي جميع المسلمين والمسلمات اللهم أمين اخترت أن أشارك إخواني في هذه الخريطة المباركة مع إخواننا الدعاء الأفاضل الأماجد الكرام اخترت بفضل الله سبحانه وتعالى أن أشاركهم هذا الخير وأن أكون مع إخواني وبصحبة إخواني الكرام نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بصحبتهم اللهم آمين ولأن كل مسلم وكل مسلمة هو أخ لي في الله أو أخت لي في الله احنا جميعا إخوات نرجو الله تبارك وتعالى أن يحشرنا جميعا إخوة متحابين في الله اخترت بإذن الله تبارك وتعالى أن أبدأ مع إخواني وأخواتي فكرة بسيطة إزاي نوصل لربنا تبارك وتعالى ونتعلم أصول ديننا بشكل بسيط يصل لكل مسلم وكل مسلمة والنهاردة هتكون الحلقة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى الناس لما ربنا بيشرح صدورها ويهدي قلوبها وبتاخد خطوة التدين والالتزام بيحصل عندها إشكاليات كبيرة جدا جدا جدا بسبب هيبة البدء ولما بتجتاز هذه الهيبة وبتبدأ فعلا بتحصل إشكالية ألا وهي إشكالية التشتت أبدأ بإيه وأعمل إيه وأمشي إزاي وه... والهدف إيه والنتيجة هتكون إيه النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى الحلقة بتاعتنا هدفها الرئيسي إجابة عن أربع أسئلة السؤال الأول هبدأ بإيه السؤال الثاني ليه السؤال الثالث علشان إيه السؤال الرابع إزاي أربع أسئلة عايزين نحدد أطر إن شاء الله تبارك وتعالى لإجابتها السؤال الأول هبدأ بإيه؟ أنا كراجل مسلم لما أحب إن أسلك طريق ربنا سبحانه وتعالى أبدأ بإيه؟ قالوا أول حاجة تبدأ بيها ابدأ بما بدأ به, بما بدأ به الأنبياء وبدأ به المرسلون وبدأ به الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدأوا بإيه؟ بدأوا بالإيمان بدأوا بالتوحيد بدأوا بالعقيدة بدأوا يرسخوا معاني الإيمان ومعاني التوحيد ومعاني العقيدة في قلوبهم علشان في الآخر يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى بشكل ثابت وتفضل خطواتهم ثابتة يفضلوا كده طالعين السلم واحدة واحدة بخطى ثابتة راسخة بحول الله تبارك وتعالى يبقى دي إجابة السؤال الأول هنبدأ بإيه السؤال الثاني ليه ليه نبدأ بالتوحيد ليه ما نبدأش بغيره ليه دايما كتير من الناس الفاضلة بيحاولوا ان هم يرسخوا الفكرة دي عند كل انسان عايز يسلك طريق ربنا سبحانه وتعالى عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى كان الجواب علشان ان ده اوجب واجب اوجبه الله سبحانه وتعالى فرض الله سبحانه وتعالى على العباد أن يوحدوه سبحانه وتعالى عشان كده كانوا يقولون أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان آيا من يفهم أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك أيها المسلم أول فرض ربنا فرض عليك أيتها الأخت المسلمة أن نوحد الله تبارك وتعالى توحيدا صحيحا لا شائبة فيه التوحيد غاية الغايات وأصل الأصول وكل الدين يتفرع عنه كل شيء في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يتفرع عن التوحيد ده الأصل عشان كده كل آيات القرآن كل الآيات تقريبا بتدعو للتوحيد بتدعو للتوحيد تلميحا وتصريحا آيات القرآن بتتضافر وبتحاول إن هي توصل المعنى ده للمسلم إن حضرتك موحد حضرتك مسلم موحد يبقى أنت لازم تجتهد في تحقيق هذا المعنى كمان احنا بنوحد الله تبارك وتعالى وبنبدأ حياتنا في التدين بالتوحيد لأن كل الأنبياء والرسل بدأوا حياتهم الدينية بالتوحيد كان شعارهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ده شعار كل الأنبياء والمرسلين كل الأنبياء والمرسلين بيجهدوا علشان يرسخوا هذا المعنى في قلوب وعقول أتباعهم دي الفكرة المركزية الأم اللي بيحاول كل نبي ورسول أنه يرسخها علشان كده نجد القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وحدوا الله تبارك وتعالى وكونوا مستقيمين على التوحيد على الإيمان على العقيدة علشان توصلوا لربنا سبحانه وتعالى من أقرب الطرق كمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكث 13 سنة تخيل النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة بيدعو الناس للتوحيد قاعد يعلم الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله قاعد يرسخ هذه المعاني الإيمانية التوحيدية العقدية في قلوب الصحابة علشان ما يتفتنوش أمام الشبهات وأمام الشهوات وأمام المزلات وأمام التعذيب آه عشان كده الصحابة ثبتوا الصحابة فتحوا العالم الصحابة استطاعوا بتوفيق الله تبارك وتعالى أن يحدثوا نقلة تغييرية ونقلة حضارية في كثير من الأمم ببركة التوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرساه وعلمه للصحابة وده اللي خلاهم يستعذبوا الصعاب ده اللي خلاهم ممكن يضحوا بأرواحهم وحياتهم في مقابل ان كلمة لا اله الا الله تعلو اتعلموا ان التوحيد غاية الغايات واكبر هدف في الحياة ان انت تعيش للتوحيد وتموت على التوحيد كمان بنبدأ بلا اله الا الله وبنبدأ بالتوحيد لان ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من العباد أي عبادة ولا أي شريعة إلا إذا كانت صحيحة ولا تصح العبادة أو الشريعة إلا إذا صحت العقيدة لا يقبل الله من قوم عبادتهم أو شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم لا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم كمان بنجتهد ان احنا ندعو الناس اول ما ندعوهم الى التوحيد لان توحيد الله تبارك وتعالى هو اولى الاولويات لما نعمل ترتيب لقضايا الدين ونبدأ نشوف التوحيد فين هنلاقي التوحيد في القمة وبعد كده يأتي غيره يبقى تأتي بقى القضايا اللي بعد كده وانت نازل يبقى تاخد بالك من المعنى ده ان توحيد ربنا سبحانه وتعالى في أوج الأولويات أولى الأولويات لما نجي نرتب قضايا الدين هيطلع التوحيد رقم واحد وده اللي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرساه وعلمه لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ها أول ما تدعوهم إليه إيه الوعظ لا أول ما تدعوهم إليه التكاليف الصلاة الصيام الزكاة الحج لا طب أول ما تدعوهم إليه قيام الليل لا أمال إيه أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده التوحيد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بتصليش على النبي ليه صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك هم خلاص فعلا نفذوا الفكرة دي هنبدأ ندخل بقى على اللي بعدها يبقى القضية المركزية القضية الأم أولى الأولويات عندنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كمان احنا بنوحد الله تبارك وتعالى وبنسعى سعيا حثيثا لتقرير لا إله إلا الله في قلوبنا وقلوب أبنائنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا والمسلمين جميعا لأن الله خلقنا لذلك قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون إذا العبودية لله شرف التوحيد لله هو أشرف الشرف وأعظم العبادات وأجل التكاليف يبقى أنت النهاردة بتتعبد لله تبارك وتعالى بأنك توحده توحيد صحيح صافي لا شرك فيه لا دخن فيه لما تتعلم انت بتعمل ده ليه هيجي السؤال المنطقي اللي بعد ده ثمرة ده ايه ايه الثمرة اللي هتعود عليا لما اعيش للتوحيد واحيا بالتوحيد واموت على التوحيد ام قالوا من الثمرات اللي هتعود على الإنسان لما يعيش على التوحيد ويحيا بالتوحيد السعادة في الدارين التوحيد يا إخوة يتوقف عليه مصير الإنسان من سعادة أو شقاء لا إله إلا الله سبب نجاتك في الدين والدنيا والآخرة ولهذا نقول دائما التوحيد هو سفينة نوح في هذه الأمواج المتلاطمة التوحيد سفينة نوح حتى ينقذك الله تعالى من كل الإشكاليات التي يحياها كثير من الناس أنت بحاجة أن تكون موحد لله تبارك وتعالى أن تعيش بلا إله إلا الله أن تعتقد أنه لا يستحق أي أحد العبادة الخالصة إلا الله سبحانه وتعالى ثانيا من الثمرات الجميلة اللي أي مسلم هيحس بيها لما يعيش مع التوحيد وبالتوحيد أنه سيشعر بالنجاة والطمأنينة في هذه الدنيا الموحد مطمئن دايما الإنسان اللي عنده يقين في الله ما عندوش إشكاليات واضطرابات كتير زي غيره ليه؟ لأن صاحبنا ده رامي حموله على الله بيقول لك أنا عبد لله وربنا سبحانه وتعالى خلقني فالله تبارك وتعالى لن يتركني هو عبد لله سبحانه وتعالى في كل أحواله علشان كده يا أخوانا الإنسان ده بتجد منه دائما تفاعل مع الأحداث عنده نظرة إيمانية للأحداث الكونية اللي احنا عايشين فيها ما عندوش إشكال مع الكون ما عندوش إشكال مع سنن الله سبحانه وتعالى هو عنده نظرة إيمانية النظرة الإيمانية دي بتريحه وبتخلي الأمور معللة مفسرة بشكل منطقي سهل بدون تعقيد فبيعيش حالة من الطمأنينة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس هذا إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له كمان من ثمرات التوحيد ودي من أعظم الثمرات أنه ينجيك من ضده ضد التوحيد إيه؟ الشرك صح ولا لا؟ ضد لا إله إلا الله أن تزعم أن للكون إله يعبد من دون الله بس خلاص مش إنجليزي هي يعني يبقى النهاردة ضد التوحيد الشرك طب الشرك ده أبطل الباطل أظلم الظلم أعظم الذنوب وأكبر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى أن أن تعتقد أن لهذا الكون إله آخر غير الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الله لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إنه من يشرك بالله يشرك بالله في تصوراته أو يشرك بالله في أفكاره أو يشرك بالله في أفعاله أو في أقواله أو في أحواله آه هنا دخل في الخطر دخل في المنطقة المحظورة وعليه ستكون الإشكالية كبيرة جدا جدا جدا ليه؟ لأن إشكالية الشرك في الدنيا إنها بتصيب الإنسان بنوع من أنواع الشك والاضطراب إنما في الآخرة النار وفي الآخرة مفيش فرة تانية يعني كل حاجة ممكن يكون فيها فرة تانية إنما في الآخرة مفيش فرة تانية هي لا جنة لا نار كمان من أبرك بركات لا إله إلا الله نجاة صاحبها من الحيرة لما تقابل حد في حياتك في كليتك في جامعتك لما تقابله في كافيه لما تدخل على بعض المواقع وتعمل دردشة بتلاقي ان بعض الشباب وبعض البنات عندهم كثير حيرة عنده اشكال مع ربنا عنده اشكال ان هو مش فاهم هو مخلوق ليه اشكال حقيقي وبتبدا الاسئله الوجوديه تطرح نفسها عليه هو انا ربنا خلقني ليه هو انا موجود في الدنيا ليه هو انا عايش ليه طب هو هو الدين ده حقيقه ولا خرافه هو في حاجه اسمها ربنا هو محمد بن عبد الله ده شخصيه حقيقيه ولا اسطوريه بتبدا بقى اسئله تطرا على الذهن بس صاحبنا ما بيجدش جواب طب ليه ما بيجدش جواب لان هو ما عندوش الاصل ما تعلموش ما غذاش عقله وما غذاش قلبه بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأنا لازم تاخد بالك من المعنى ده كويس جدا جدا جدا لازم تاخد بالك إن لا إله إلا الله لما بتدخل قلب بتعمره عشان كده نجد أئمة المسلمين بيقولوا لنا إن التوحيد إذا دخل قلب فعمره لا يصاب هذا القلب بفقر الإيمان القلب ده يفضل مشع كده بالإيمان يفضل القلب ده بفضل الله تبارك وتعالى عنده عطاء رباني وعنده بصيرة ربانية ده كله بينجي الإنسان من الحيرة والاضطراب وده اللي ضيع كتير من الشباب فوقعوا في العدمية ووقعوا في الفلسفة الوجودية واعتنقوا كثير من الأفكار الإلحادية بسبب ان مفيش اصل الاصول وطريق الوصول وهو لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كذلك لماذا نقول لا اله الا الله وما ثمرت ذلك قالوا من ثمرات العظيمه للا اله الا الله أنها تحرر الإنسان الله تحرر الإنسان نعم تقوم بتحرير هذا الإنسان من أشياء كتير جدا تحرره من الاستبداد السياسي ما بيقعش فريسة لنفسه وبالتالي ما عندوش نوع من أنواع الطغيان النفسي إنه عايز يستعبد الناس إنه عايز يذل الناس لا هو موحد بيوحد الله تبارك وتعالى ما بيقعش فريسة للفساد ما عندوش تطلع للفساد لا إله إلا الله بتحمي صاحبها من الفساد لا إله إلا الله بتنجي صاحبها من الفساد لا إله إلا الله بتنجي صاحبها من عبودية الشبهات والشهوات بيفضل الواحد عبد للملك سبحانه وتعالى بس لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى بيظل هذا العبد عبد لله مش عبد للمادة مش عبد للمحسوسات الفرق بيننا وبين كتير من الناس المتحيرين في هذا الكون ان احنا معتقدين ان لنا رب يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى كذلك التوحيد بيحرر الانسان من الاخلاق السيئه انت عارف انا لو مناش مؤمن ان في رب ايه اللي هيمنعني عن الزنا هو انا مش راجل ولا ايه مش بمشي في الشارع وبشوف بنات حلوه اه ايه اللي بيخليني ما عاكسش دي ايه اللي بيخلي اصدقائي اللي معايا في الاستوديو ما يلغوش بنات ايه يعني مش رجاله رجاله حلوين جدا امال ايه السبب الرئيسي في الفكره دي ان هو معتقد ان في يوم اخر ما دام امن ان في يوم اخر وان في جنه وان في نار وان في بعث وان في حساب وان في نشور بيخليه اتظبط لو ما فيش الكلام ده طب ما كل واحد يعمل اللي هو عايزه بقى صح ولا لا التوحيد بيحرر الانسان من الاخلاق السفله الاخلاق المرذوله ونختم حلقتنا ازاي نوحد الله قالوا عشان توحد ربنا صح ما تخشش في متاهه الفلسفات والكلاميات خد توحيدك صافي نقي من الوحي كتابا وسنة خده كده سهل خالص من القرآن العظيم وصحيح سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله مش قال لنا تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي يبقى أنت لما هتاخد التوحيد من الكتاب وصحيح السنة مش هتقع بقى في متاهة الخلافيات والكلاميات والفلسفات والشقشقات هتبعد عن المتاهات دي كلها هيبقى التوحيد بالنسبة لك مادة حياة لقلبك إنما لو عملت غير كده هتدخل بقى في متاهات ممكن تقسي قلبك وما توصلكش لربنا سبحانه وتعالى كمان علشان توصل للتوحيد صح حاول ان انت تستوعب التوحيد ومعاني التوحيد وآثار التوحيد وثمرات التوحيد زي ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة مين أكتر الناس تأثرا برسول الله مش الصحابة وبالذات كبار الصحابة دول أكتر الناس اللي لازمت النبي عليه الصلاة والسلام شافت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتنزل عليه أمين وحي السماء علشان يبلغنا القرآن العظيم فشافوا النبي وسمعوا النبي وفهموا كلام النبي زي ما النبي فهم كلام ربنا على مراد الله يبقى أنت كده ماشي متصل أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع من جبريل ففهم القرآن كما يريد الله صح؟ وجه بعد كده الصحابة سمعوا من رسول الله ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض ففهموا الدين فهما صحيحا صح فأنت بتمشي زي ما الصحابة عملوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أنت بتمشي زي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم صح يمين ويجي بعد الصحابة الكبار يجي بعد كده كبار التابعين وبعد كده تابع التابعين ويجي بعد كده من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خليك ماشي مع الفريق ده خليك ماشي مع دول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا احنا النهاردة اتعلمنا في أول حلقة الإجابة على أخطر سؤال وهو نبدأ إزاي نبدأ منين نبدأ بلي ب- بده ليه طب وثمرته إيه عليا أمشي إزاي في تراك الموحدين من غير تخبط أمشي إزاي وأعيش حياة أهل العقيدة من غير شقشقات وفلسفات اتعلمنا ده النهارده وإن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة هنبدأ نتعلم معنى جديد وأصل جديد يوصلنا لربنا سبحانه وتعالى في كل حلقة هيبقى فيه واجب هيبقى فيه واجب إن شاء الله تبارك وتعالى هنعمل بقى لإخواننا وأخواتنا الفائزين في الواجبات دي هدايا إن شاء الله الواجب بتاع الحلقة دي إن شاء الله أنا عايز حضرتك تجتهد ان انت تقرأ في اي رسالة بتكلمك عن معنى لا اله الا الله عايزك تقرأ في معنى محمد رسول الله عايزك تقرأ ليه احنا بنبدأ بالايمان لماذا الايمان اولا عايزك تقرأ في المعنى ده وتبدأ تلخص اللي انت فهمته في شكل نقاط بسيطة تنفعك وتنفع غيرك وتبدأ بعد كده إن شاء الله تنشرها لأصحابك علشان هم كمان يدخلوا معاك في ال track، track المؤمنين track الموحدين track أصحاب العقيدة الصحيحة ربنا يثبتنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم إيمانا صادقا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم آمين سعدت بكم وأتمنى أن أكون قد أسعدتكم شرفت بكم وأرجو الله أن يشرفني وإياكم برؤية وجه الله سبحانه وبلقيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اللهم آمين اللهم آمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك